ده المسيح كان يقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة شوية الطمع اللي كانوا جواه تحولوا إلى محبة شديدة جدا للمال ومحبة المال أصل لكل الشرور مش بس كده يكمل بولس الذي إذا ابتغاه قوم ابتغاه قوم يعني حطوه بغية ليهم هدف ليهم رجاء ليهم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة وهتشوفوا إن في حاجة عجيبة جدا إن في كل مرة يجي فيها ذكر خبز الحياة يجي على طول ذكر إن يهوذا هيسلم المسيح يعني في يوحنا ستة المسيح بيتكلم عن نفسه خبز الحياة ويقول للتلاميذ ان في واحد منكم هيسلمني وهم قاعدين ساعة العشاء الرباني ساعة تأسيس سر الأسخارستية وهم بياكلوا الفصح يتكلم المسيح عن الخبز المكسور اللي هو جسده وبعدين يبص كده ليهوذا ويقول الذي يغمس معي في الصحفة وبعدين ياخد اللقمة ويديها لمين ليهوذا وبعدين يقول له ما انت فاعله افعله بسرعه حتى ان المزمور اللي كان يشير لخيانه يهوذا في سفر المزامير اللي هو بيبتدي طوبى لمن يتعطف على المسكين اللي بنصليه في صلاه الساعه الثالثه يقول فيها عباره لطيفه جدا عن يهوذا الذي اكل خبزي رفع علي عقده اللي اكل خبزي رفع علي كعبه دسني بكعبه المسيح في كل مرة بيقدم خبز الحياة يبين ان في واحد بيرفض خبز الحياة خبز الحياة ده يعني قوام الحياة الحياة الأبدية والحياة الأرضية قوام الحياة وكينونة الإنسان كله فالذي أكل خبزي رفع علي عقبه يهوذا اللي رفض خبز الحياة اللي رفض الخبز الحي النازل من السماء لانه باستمرار كان يضع ثمنا لكل شيء يهوذا نظرته للحياه وللوجود ان كل حاجه في الوجود وفي الدنيا دي ليها ثمن بيتمن كل حاجه تمن قاروره الطيب ب 300 دينار تفيح ب 30 من الفضه كل حاجه ليها ثمن حتى المبادئ حتى الاشخاص كل حاجة في الدنيا عنده بالفلوس أو بالثمن هيدفع كام أو هياخد كام وياما احنا في أوقات كتيرة بنعيش بهذا المبدأ كل حاجة في حياتنا ليها ثمن ثمن مادي فكان بيطلب فرصة إن هو يسلم المسيح فعدد سبعة يقول وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح اللي هو يوم 14 نيسان اليوم اللي سابق للفطير وكان الفصح بيتذبح بين العشائين بين العشائين يعني ما بين انكسار الشمس وما بين غروبها انكسار الشمس بيبقى الساعة 3 بعد الظهر وغروبها بيتم الساعة 5 بعد الظهر فده فترة ما بين العشائين وأول ما بتغرب الشمس يبتدي يتحسب اليوم الجديد اللي هو يوم الفطير فأرتب بطرس ويوحنا قائلا المسيح بعت بطرس ويوحنا اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل أعدا لنا الفصح لنأكل ترتيب هذا العشاء أو هذا الفصح أهم شيء كان في تدبيرات المسيح اللي اعتنى بها انه يكملها قبل ما يتصلب لان في هذا العشاء بيأسس لنا سر الكنيسة اللي الكنيسة هتفضل عايشة فيه لحد ما يجي مرة تانية وهنشوفه ازاي بيعبر بتعبيرات جميلة جدا عن رغبته في اتمام هذا الفصل بيقول كده شهوة اشتهيت ان اأكل معكم هذا الفصل فقال له اين تريد ان نعد عايز يا رب فين نعد لك المكان دهوت لأن المسيح والتلاميذ كلهم كانوا غرباء عن أورشليم ما لهمش مسكن في أورشليم فقالوا له طب هنقعد ناكل الفصح ده فين ونعده وكان اعداد الفصح بيستغرق وقته وبيستغرق حاجات كتيرة فهو بعت بطرس ويوحنا كانوا هم قاعدين في جبل الزيتون وبعت بطرس ويوحنا يعدوا الفصح زي ان هم بيروحوا يذبحوا الخروف في الهيكل لان الخروف كان لابد انه يذبح في الهيكل وبعدين ياخدوا الخروف ويشفوه- ويشووه ويجيبوا اعشاب مره يشتروها ويجيبوا تين وبلح ومحلول ملح يجيبوا شوية حاجات كده وحاجة اسمها لحم الشجيجة أكلة يهودية كان ده بياخد وقت عقبال ما بيشتروه وبيعدوه وبيجهزوه فقالوا له هنجهز الحاجات دي كلها فين فقال لهما إذا دخلتما المدينة مدينة أورشليم يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء ما لهمش على اسم الانسان ولا على شخصيته لكن ادهم علامه ان الانسان ده هتلاقوه شايل جره طب يعني يا رب هي دي علامه برضك ما ممكن نلاقي 60 واحد شايل جره لا ليه لان في عاده اليهود ان اللي يملى الجره النساء مش الرجال فكون ان في رجل شايل جره ماء ده امر ملفت للنظر وسهل التعرف عليه والمسيح ما رضيش يقول لهم على اسمه ولا على اسم رب البيت اللي هيعمله عنده لهدف معين ان ما كانش عايز يهوذا يسمع لان المسيح هيسلم نفسه في الوقت اللي هو عايزه وما كانش عايز اي شيء يعيق اتمام هذا العمل اللي هيعمله في عشاء الفصح عشان كده ما قالش لبطرس ويوحنا لان لو كان يهوذا سمع ان قال لهم روحوا مثلا بيت مرقس كان هيروح يبلغ اليهود او رؤساء الكهنه وفعلا ده اللي عمله في الاول لان لما هنشوف انهم يجوا يقبضوا على المسيح راحوا المرقس الاول خبطوا على البيت لان ده المكان اللي معروف ان المسيح قاعد فيه وده المكان اللي خرج منه يهوذا وقال لهم ان المسيح قاعد مع التلاميذ في العليه لدرجه ان مرقس الرسول لما حس ان في هجوم على المسيح طلع يجري وهو لابس هدوم النوم لابس ازار على عريه ما لحقش يلبس هدومه لكن طلع يجري على بستان جثيماني عشان يحذر المسيح لكن ما لحقش وبعدين لما شافوه مع المسيح عرفوا ان هو اللي كان في البيت فقالوا انت من تلاميذه فمسكوا فيه فراح شادد نفسه فساب الازار في ايديهم وطلع يجري عريان لان الوقت ده كان في شهر ابريل وفلسطين حر جدا في هذا الشهر قام يجري بالهدوم اللي كان او باله... كان شبه عريان وهو نايم في البيت بتاعه وطلع يجري كده على طول مندفع عشان يحذر المسيح فالمسيح ما قالهمش ادهم العلامه الانسان اللي حامل جره ماء ادعاه الى البيت حيث يدخل امشوا وراه لحد ما يخش البيت وقولا لرب البيت يعني الانسان اللي حامل الجره ده واضح انه مش هو صاحب البيت ده مجرد عبد عند هذا الرجل وقول لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي يقول لك المعلم الاسم اللي اتشهر بيه المسيح أو آسف اللقب اللي اتشهر بيه المسيح يا معلم فين المكان اللي أقدر آكل فيه الفصح مع تلاميذي والامر ده مش مستغرب لان انتوا عارفين ان اورشليم في عيد الفصح بتبقى مكتظه جدا بالسكان ومكتظه جدا بالناس اللي جايين من اماكن بعيده وملهمش بيوت واماكن في اورشليم فكان الناس اللي سكان اورشليم عندهم عاده جميله هي استضافه الحجيج او الناس اللي بتحج وكانوا بيهيئوا لهم اماكن علشان ياكلوا فيها الفصح كنوع من المحبة واستضافة الغرباء فكان الأمر مش مستغرب أين المنزل حيث أكل الفطس مع تلاميذي فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعدة هيوريكم علية علية يعني حجرة فوق السطوح والعلية دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي واللي بيروح القدس بيقدر يشوفها موجودة فوق السطوح علية أو حجرة فوقانية أو عالية كبيرة مرتفعة مفروشة مفروشة يعني مجهزة معدة مزينة هناك أعدة في المكان ده أعدة جهزوا كل شيء طبعا كانت العلية دي في صورتها أروع صورة للكنيسة وفي الصفات العلية تنطبق صفات الكنيسة علية فوقانية أو عالية زي الكنيسة دي عالية إنها من فوق من السماء كبيرة متسعة كنيسة متسعة للكل مفروشة يعني جاهزة معدة محدش فرشها بنفسه ده رب البيت أو رب البشرية هو اللي جهزها بنفسه هناك أعدة فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصح وكان المسيح هيأكل الفصح مع تلاميذه وده آخر فصح كنوع من تقديس ذاته للحدث العظيم اللي هيكمله على خشبة الصليب وبنشوف في الفصح الأخير ان المسيح بيقدم جسده مبذول ودمه مسفوك علشان يعلن ان هو بيقدم حياته وموته بارادته مش غصب عنه المسيح ذبح نفسه بالاراده وبالنيه قبل ما اليهود والامم ترفعه على خشبه الصليب فانطلق ووجد كما قال لهما لقوا كل شيء زي ما المسيح قاله بالضبط آية جميلة يا ريت تتحفظ فانطلق كما فانطلق ووجد كما قال لهما يعني اللي يمشي بكلمة المسيح ها يلاقي بالظبط زي ما بيقول المسيح كل من ينطلق بحسب كلام المسيح يجد كما قال المسيح له واعد الفصح ولما كانت الساعه ما كانت الساعه يعني ما بين العشائين الساعه التي ينبغي ان يؤكل فيها الفصح يذبح ما بين العشائين ثم يعد وبعدين بالليل كان الليل امسى والغروب انتهى إذا كان الخروف بيتذبح ما بين العشائين فبعقبال ما بيشوه وبيجهزوا الأكل بيكون الليل دخل. ولما كانت الساعة وكأن كل شيء محسوب عند المسيح حاسب كل شيء ومحدد له وقته اتكأ كلمة اتكأ وضع الاتكاء هو للاسف مش زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا ان هم قاعدين على كراسي دي اسمها جلسه لكن الاتكاء حسب النظام اليهودي القعده بتبقى عباره عن طبليه مدوره مستديره محطوطه على الارض وطريقه الاتكاء ان هم بيناموا على الارض بيفردوا نفسيهم بينام على جنبه الشمال وبيسند راسه بايده الشمال فارد نفسه رجليه بعيدة وهو مفروض راسه ناحية الطبلية او ناحية المائدة سند راسه بايده الشمال وايده اليمين حرة وبايده اليمين بيغمس وياكل وده نفس التعبير اللي قاله معلمنا لوقا بردك لما المسيح كان في بيت سمعان الفريسي يقول ولما اتكأ جاءت امرأة ومعها قارورة طيب عشان كده كانت المرأة سهل انها تسكبها على رجلين المسيح لان رجلين المسيح في الطرف ده وضع الاتكاء وكان رئيس المتكأ يقعد او ينام بالطريقه اللي قلتها وبعدين ترتيب المتكئين معه اكبر واحد سنا ينام عن يمينه يبقى وراه ويلف يلف الدايره ويجي في حضن المسيح او قدام المسيح او على شمال المسيح اصغر واحد سنا وده اللي هيئ ليوحنا ان هو ينام في حضن المسيح ويتكئ راسه على صدر المسيح ده وضع الاتكاء هو في الاجيال الاولى من اليهود لما كانوا بيحتفلوا بعيد الفصح كانوا بياكلوا الفصح وهم واقفين لان اليوم اللي خرج فيه شعب اسرائيل من ارض مصر وهم ذابحين الخروف كانوا بياكلوه هم واقفين واحقائهم مشدوده وبياكلوه بعجله بعجله يعني بسرعه عشان يقدروا يخرجوا بسرعه لكن مع مرور الزمن بقى طقس الاكل لانه مفيش حاجه خايفين منها او هيهربوا منها بقى وضع الاتكاء والمنظر ده هو منظر اول صوره لاول كنيسه المسيح اسسها على الارض الكنيسه المحتضنه في حضن المسيح والملتفه حوالين المسيح والمشتركه مع المسيح واتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم شهوة اشتهيت المسيح بيعبر عن رغبة شديدة جامحة مسيطرة عليه انه يقعد معاهم هذه القعدة وياكل معاهم هذا الأكل شهوة اشتهيت وكأن المسيح جواه رغبة شديدة جدا جامحة مسيطرة عليه في انه يقدم ذاته بارادته لكي ما يكون ذبيح بالنية وبالإرادة في نية المسيح انه يموت وبإرادة المسيح ان يموت مش اليهود ولا الامم هم اللي موتوه لكن هو جه بنيته وبإرادته وبشهوته الشديدة جدا انه يموت من اجل خلاص العالم شهوة اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصح قبل أن أتألم عشان ما حدش يفتكر أن الظروف هي اللي قادت المسيح إلى أنه يتألم ويصلب أو أن الخيانة أو أن أي شيء أجبر المسيح على أنه يتألم أو يصلب المسيح بنيته وبإرادته قال لهم كده لي سلطان أن أضعها ولي سلطان ان اخذها حتى لما بيلاطس قال له طب انا ليا عليك سلطان قال له مالكش ان لم تكن قد اعطيت من فوق كان في هذا المنظر الجميل وشهوة المسيح الغلابة انه يقدم نفسه للعالم وانه يقعد وتلاميذه في احضانه كانه بيطلب من الزمن انه يلقط له صوره تذكاريه وهو بيحتضن تلاميذه في حب لا يعبر عنه صوره تذكاريه لما واحد بيحب مجموعه او بيحب انسان يحب جدا انه ياخد صوره معاه وهو قريب منه عشان تفضل الصوره دي مطبوعه معاه حتى العريس والعروسه اول حاجه يعملوها ان هم ياخدوا الصوره دهية لما يبقى واحد فرحان بانسان ويحب جدا يقعد معاه كتير ومش عايز يسيبه يحب يتصور معاه وكأن في لحظة من الزمن المسيح الزمن لقط له هذه الصورة مع الكنيسة اللي أحبها ما هو المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس بس الصورة اللي اتلقطت مش صورة زمنية صورة فوق الزمن تبقى أبد الدهور حب لا يعبر عنه حب أبدي خالد عشان كده لحظة الخلاص دي كم كان يشتهيها المسيح علشان يقدمها للبشرية كلها شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا أكل منه بعد يعني دي آخر أكلة معاكم حتى يكمل في ملكوت الله يعني ايه معنى يكمل في ملكوت الله يكمل يعني ان الفداء والموت ده مش بس بالنية وبالإرادة لكن يتم يتحقق بالفعل فكلمة يكمل يعني يتحقق يتم بالفعل وليس بالنية وبالإرادة فقط عشان كده ملكوت الله ده ابتدى من امتى ملكوت الله ده لحظة بدايته امتى امتى المسيح ملك الصليب الرب قد ملك على خشبة عشان كده ملكوت الله بدأ من لحظة الصليب وفعلا بالقيامة احنا بنعيش دلوقتي في ملكوت الله ملكوت الله ده مش حاجة جاية لكن احنا فعلا بنعيشها دلوقتي لان دي كان اخر اكلة هياكلها المسيح وبعد كده هيتحقق الملكوت فعلا بصلبه وبقيامته من بين الاموات ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم وأرجو تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا أن معلمنا لوقا هنا بيتكلم عن كأسين اقروا كده وبصوا بيتكلم عن كأسين مش كأس واحدة فعدد 17 يقول ثم تناول كأسا كأسا دي غير معرفة بأل ما فيهاش أل كأس ولكن قال تناول كأسا وفي عدد عشرين يقول وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا هذه الكأس هنا الكأس دي معرفة بإيه بأل الكأس الأولانية دي هنشوف ترتيبها دي في ترتيب الاحتفال بعيد الفصح تناول كأسا وشكر وقال لهم خذوا اقتسموها بينكم قدم شكر وبعدين قال لهم وزعوها عليكم او شير اشتركوا فيها ونفس العبارة لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة نتاج الكرمة يعني ثمر عصير الكرمة حتى يأتي ملكوت الله نفس العبارة اللي قالها عن الأكل فالمسيح بيتكلم عن عمليتين أكل وشرب والأكل والشرب دول لما المسيح عملهم على المستوى الجسدي مع تلاميذه حولهم لفعل سرائري لفعل سري مش يرمز لحاجة ولكن يحقق وجود حاجة فعلا المسيح قال لهم اني مش هشربه تاني معاكم الا في ملكوت وكان يقصد شيء معين علشان ما يضغطش على مشاعرهم بكلماته الوداعية لأنه لسه قايل لهم إن هو هيمضي ويسلم للموت ومش هيشوفوه فابتدى التلاميذ يحسوا بنوع من الإحباط والحزن العميق لأن هم ابتدوا يشعروا بالخسارة المريعة نتيجة ذهابه بعيد عنهم وبانهم مش هيقدروا يشوفوه مرة تانية فابتدى يديهم نوع من الرجاء ونوع من الفرح والتعزية لا ان انا هشربه معاكم مرة تانية بس في الملكوت فطمأنهم واداهم نوع من الطمأنينة بانه هيشربوا معهم جديدا في الملكوت يعني هيرجع لهم مرة تانية بس في المرة التانية لما هيجوا يشربوها هيشربوها وفيها قوة النصرة ومجد القيامة ومجد الملكوت وحضور الآب والابن والروح القدس هو ده معنى أشربوا معاكم في الملكوت ملكوت ده فيه قوة النصرة ومجد القيامة ومن اللحظة دي أسس السيد المسيح سر التناول السر اللي قايمة عليه الكنيسة كلها يعني تلاحظوا ان اي احتفال لينا او اي تجمع لينا التجمع قايم على سر التناول عن عيد عيد الميلاد هنحتفل بميلاد المسيح في حياتنا ازاي بنتناول عن عيد عيد القيامة هناخد قوة القيامة ازاي بالتناول عن عيد عيد الغطاس العماد هناخد فعاليته ازاي بالتناول الكنيسة قايمة على التناول ده سر الأسرار سر الكنيسة كلها وسموه تناول ليه؟ من كلمة ناول ناول يعني أعطى فإحنا بنتناول لأنه ناولنا سموه العشاء الرباني لأن احنا بنتعشى مع ربنا سموه الافخارستيه الافخارستيه يعني شكر لان المسيح شكر وكلمه شكره دي كلمه عجيبه جدا المسيح بيشكر على ايه احنا نعرف ان الانسان يشكر لما ياخد طب والمسيح خد ايه ده المسيح بيشكر انه هيدي هيعطي نفسه وكأن فرحة الابن بأنه يتمم مشيئة الآب ويعطي ما أراده الآب فرحة عجيبة المسيح بيشكر عليها. ده عكس المفهوم البشري خالص. احنا عندنا ما نشكرش إلا لما ناخد حاجة. لكن المسيح بيشكر إنه هيموت نفسه ويقدم نفسه ذبيحة عن العالم. عشان كده نسميه سر الشكر. يسمى ايضا سر الشركة شركة يعني في شير المسيح قال للتلاميذ اقتسموها بينكم يعني اشتركوا فيها ففي شركة بيننا وبين الله وشركة بيننا وبين بعض عشان كلنا بنتحد بالمسيح وبنتحد بعضينا وبعض في سر الأفخارستية الكنيسة قايمة على هذا السر سر الثبات من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه سر الحياه الابديه سر القيامه انا اقيمه في اليوم الاخير من ياكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير سر الخلاص والغفران والحياه الابديه عشان كده الكاهن بيصرخ ويقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه ده هو سر الاسرار او سر الكنيسه كلها القايمه عليه في كلمات المسيح خذوا هذا هو جسدي اشربوا هذا هو دمي ماذا يعني سر الافخارستيه لينا ده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله في حد في سؤال هنا بيقول اذا كان المسيح عارف الميعاد ليه بيقول لليهوذا ما انت فاعله فافعله بسرعه لان الميعاد جه قال له مفيش داعي تستنى اللي انت عايز تعمله اعمله بسرعه خلاص انا مديك تصريح في حد هيسال اتفضل اه في سؤال هنا بتقول فين بقيه خروف الفصح والحاجات دي كلها الكلام ده هقوله هقول ترتيب الاحتفال بعيد الفصح في النظام اليهودي والمسيح خد منه ايه واسس منه سر الافخارستيه المره الجايه اخذ المسيح من الكاس وشرب لماذا شرب المعلم من الكاس بالرغم من ان هذا هو دم المسيح الذي سنشربه بعد القيامه او بمعنى اخر عايز يعني يقول المسيح اللي اداه للتلاميذ اداهم ايه اداهم خمر ولا اداهم دم فعلا ودمه ما كانش لسه اتسفك لما المسيح قدم الخبز اداهم خبزه ولا اداهم جسد حقيقي فعلا برغم ان المسيح ما كانش علق على الصليب ده اللي هنقوله بردك المرة الجاية رؤى 22 عدد 14 ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة وابن الإنسان ماض كما هو محتوم ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في اليومين الأخرانيين من حياة السيد المسيح على الأرض أن السيد المسيح في مساء يوم الخميس أسس سر التناول في العشاء الرباني وشفنا أن من الأرجح أن السيد المسيح صنع الفصح اليهودي قبل ميعاده بيوم لأن القرايات اللي بتتكلم من إنجيل معلمنا يوحنا بتشير ان اليهود لحد يوم الجمعة ما كانوش اكلوا الفصح زائد ان السيد المسيح استخدم في العشاء الرباني خبز وخبز يعني فيه خمير ما استخدمش فطير وده دليل ان الفطير ما كانش لسه اتعمل السيد المسيح لما اسس سر التناول استخدم خبز مختمر ولو كان ده هو الفصح اليهودي يوم الخميس ما كانش ممكن يبقى فيه خبز مختمر في كل اليهودية وبالذات في أورشليم لكن شفنا معنى أول يوم الفطير معناها إيه أول يوم الفطير مش معناها إن هو أول الأيام ولكن كلمة أول معناها قبل زي ما بقول أول امبارح معناها قبل امبارح اليوم الذي يكون قبل امس فيكون قبل يوم الفطير ده قبل يوم الفصح اللي بتبتدي من منه ينزع الخمير من بيوت الاسرائيليين فيكون السيد المسيح صنع الفصح قبل ميعاده اليهودي بحيث ان هو يوم الجمعة العظيمة لما علق على الصليب واسلم الروح على الصليب في الساعة التاسعة كان فعلا دي اللحظة اللي بيتم فيها ذبح خروف الفصح بين العشاءين واسس السيد المسيح سر التناول او سر الافخارستية وان كانت اسفار العهد القديم كلها بتشير الى هذا السر بان هو الوليمه التي يصنعها المسيا المنتظر وبنشوف ان في رموز كتيره جدا لسر التناول ظهرت في العهد القديم من اول سفر التكوين من اول ما ملكي صادق استقبل ابراهيم بسر النصره وبسر الفرح والشكر وقدم له خبز وخمر بلكي صادق رئيس او كاهن الله العلي تشوفوا بردك في سفر التكوين اصحاح 27 لما جه اسحاق يبارك يعقوب وبعدين عيسو دخل بعد ما يعقوب اخذ البركه ويقول لابوه اما بقيت لي بركه يعني طب انا ماليش بركه فابوه قال له لا ده انا عضضته بحنطة وخمر يعني اسحاق سر البركة اللي اداه ليعقوب ان هو عضده بايه بالحنطة والخمر رمز للجسد والدم لان الحنطة هي اللي يصنع منها الخبز والخمر هو اللي يتحول الى دم المسيح نشوف في سفر الامثال ونطلع مع بعض حتى هذا الشاهد في سفر الامثال الاصحاح التاسع سفر الامثال الاصحاح التاسع من عدد واحد صفحة 945 يقول الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبعة ذبحت ذبحها مزجت, غم... مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها ففي مزج للخمر وفي ذبح للذبيحه وفي ترتيب لمائده والحكمه معروف ان الحكمه هي اقنوم الابن ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينه من هو جاهل فليمل الى هنا والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها بردك في سفر أشعياء النبي بنشوف وليمة المسيا المنتظر في إصحاح 25 عدد 6 صفحة 1020 يقول ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على درد وسماء ممخة درد مصفى درد يعني خمر مصفى أو خمر نقية وليمة سماء وليئة دسم ووليمة خمر وليمة فرح وليمة شبع ووليمة فرح في المزمور الجميل مزمور 23 اللي هو بيقول فيه الرب لي راعية يقول ايه رتبت لي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالزيت رأسي وكأسي ريا خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي ومسكني في بيت الرب إلى مدى الأيام يعني في ميدة مرتبة مهيئة تجاه العدو واللي هيشترك في الميدة دي يسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام يعني المائدة دي تعطي نصرة على العدو وتدي للإنسان إن هو يسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام أو ليه الحياة الأبدية مش قال كده من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير فدي كانت رموز او من الرموز اللي موجوده في العهد القديم بتتكلم عن وليمه المسيا المنتصر المنتظر عشان كده المسيح اسس بهذا السر سر كيان الكنيسه وخلاص البشريه وسر الدخول الى الابديه فالمسيح حقق بالسر او بهذا العشاء ما كان سيتحقق بالفعل على المستوى العملي او الفعلي يوم الجمعه العظيمه على خشبه الصليب لان المسيح قدم نفسه بالاراده واكمل الذبح على المستوى الابدي قبل ان يكمله على المستوى الزمني صحصحوا للعباره دي المسيح اكمل الذبح يعني كمل نفسه ذبيحه وقدم فعلا نفسه ذبيحه على المستوى الابدي الابدي يعني فوق الزمن قبل ما يتم فعلا في الزمن لان المسيح كان وزي ما هنشوف ذبيح بالنيه من قبل ما العالم ينشا الفداء ده كان موجود في ذهن الله من قبل حتى خلقه الانسان فهو يكملوه هم على المستوى الزمني عشان يظل الذبح ده سر قائم حتى بعد انتهاء الفعل وحتى بعد انتهاء الزمن وتبقى ذبيحة المسيح فوق الزمن ذبيحة دائمة وذبيحة شاملة ليها صفة الدوام والشمولية تغطي كل وقت وتغطي كل مكان وتغطي كل انسان عشان كده لو انتم صحصحين لما بنيجي نعمل التناول التناول مش محدود بمكان ولا بزمان يعني بنعمل مثلا سر التناول هنا في كنيسة ماري جرجس في الجيزة في نفس الوقت اللي بيتعمل في أسوان في نفس الوقت اللي بيتعمل في أمريكا بيتعمل في أوروبا في نفس الوقت وممكن يعملوه في كل وقت لأنه مش محدود بزمان معين ولا بمكان معين الآباء اللي عملوا وعاشوا سر التناول من آلاف السنين احنا برضك بنعيش سر التناول لحد دلوقتي فعشان كده ذبيحة المسيح ليها الدوام ذبيحة دايمة أبدية فوق الزمن مش محدودة لا بزمن ولا بمكان في كل وقت وفي كل كنيسة ممكن يتمتع الإنسان بهذا السر العظيم الحقيقة أن موضوع الفداء كان موجود في ذهن المسيح وفي ترتيب الله من قبل ما العالم يتنشئ ده واضح جدا ولو طلعنا بعض الايات نقدر نستشهد بيها يعني لو طلعنا رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني يقول اية عجيبة جدا معلمنا بطرس الرسول صفحة 376 ويا ريت كل واحد يبقى في ايده كتاب مقدس. بطرس الأولى الإصحاح الأولاني من عدد 18 يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو بذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. يعني الفدية بتاعتكم مش بفضة ولا بذهب لكن الفدية بتاعتنا جت بإيه؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح خدوا بالكم بقى من الايه اللي جايه معروفا سابقا قبل تاسيس العالم دم المسيح ده معروف ايه من بدري خالص حتى من قبل خلقه العالم وتاسيس العالم ولكن قد اظهر في الازمنه الاخيره من اجلكم يعني دم المسيح والفداء وذبيحه المسيح وموت المسيح ده معروف سابقا عند الله من قبل ما العالم يتنشئ لكن ظهر لينا احنا في الاونه الاخيره ولو طلعنا بردك رساله العبرانيين اصحاح تسعه عدد 14 صفحه 361 يقول فكم بالحري عبرانيين تسعة عدد 14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب بروح أذلي أذلي يعني إيه؟ ليس له بدايه بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب يعني المسيح مذبوح منذ الأزل وإلى الأبد المسيح مذبوح قبل تأسيس العالم منذ الأزل وإلى الأبد الذي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي وبردك لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 13 عدد 8 صفحة 409 فيسجد له جميع الساكنين على الأرض بيقصد مين هيسجدوا لمين للوحش أو النبي الكذاب أو اللي هو ضد المسيح هيسجد له كل الناس اللي ساكنة على الأرض أو مرتبطة بالأرض الذين ليست اسماؤهم مكتوبه منذ تاسيس العالم في سفر حياه الخروف الذي ذبح يعني الخروف ليه سفر حياة مذبوح منذ أو قبل تأسيس العالم وفي ناس مكتوبة في سفر الحياة اللي موجود من قبل تأسيس الإيه؟ العالم لأنهم مكتوبين في سفر حياة الخروف الذي ذبح عشان كده ذبيحة المسيح اللي قدمها هي ذبيحة ليها صفة الدوام من الأزل وإلى الأبد والشمولية وتغطي كل مكان مش بس كل زمان بل كل مكان امبارح عملنا قداس وتناولنا والنهاردة عملنا قداس وتناولنا وبكرة هنعمل قداس ونتناول لكن ده مش معناه تكرار ذبح المسيح مش تكرار ولكن ده معناه امتداد لذبيحة الصليب الصليب ذبيحته ممتدة منذ الأزل وإلى الأبد واحنا بنعيش في هذا الامتداد كل يوم امتداد لعمل الذبح اللي المسيح انشاه على المستوى الابدي يوم الخميس قبل ما هم ينشئوه على المستوى الزمني يوم الجمعه عشان تظل اراده المسيح واضحه انه بيقدم نفسه فداء وخلاصا للعالم بارادته عشان كده قال العبارة اللي قريناها من شوية شهوة اشتهيت أن أكل معكم هذا الفصح شهوة فيه رغبة قوية وجامحة جدا في المسيح أنه يصنع هذا لكي ما يعبر بالبشرية عارفين كلمة فصح يعني إيه؟ عبور باس أوفر عبور يعني عبور من الموت للحياه عبور من الهلاك للنجاة عبور من الدينونة للخلاص المسيح كانت شهوته انه يعبر مش بنفسه لكن يعبر بينا وبالبشرية اللي هو شايلها في جسده يعبر بيها من الموت الى الحياة ومن الدينونة الى الخلاص عشان كده هو اشتهى نيابة عن كل البشر انه يجتاز هذا ويصنع هذا السر عشان ما يعبرش وحده بل يحقق العبور لكل انسان فقعد مع التلاميذ اكل وداء وكانه بياكل وبيشرب موته كان زمان في العهد القديم الخاطي لما بيجي يجيب ذبيحه ويقدمها كان لازم الكاهن ياكل من الذبيحه اللي قدمها الخاطي ليه عشان لما الانسان الخاطي يشوف الكاهن بياكل منها يطمئن ان هذه الذبيحه قبلت ومقدسه اهو نفس اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ اكل وداء علشان يقدس وكانه بياكل موته علشان يقدس هذا الموت وبيعلن ان هو راضي بل في منتهى الرضا انه بيقدم هذا من اجل خلاص الانسان ومن اجل خلاص البشريه عشان كده قال لهم شهوه اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح قبل ان اتالم لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله بصوا كده للفعل بتاع يكمل دي ده فعل ايه مبني للمجهول طب هو مين اللي هيكمله لو كان المسيح فقط اللي هيكمله ما كانش في داعي ان يبنيه للمجهول يقول حتى اكمله انا لكن ليه المسيح هنا بنى الفعل للمجهول طب هو ملكوت الله اتكلمنا عنه المره اللي فاتت تقول ان ابتدى امتى من على الصليب ان الرب ملك على خشبه وكانت الميزه اللي ميزت العهد الجديد عن العهد القديم او ملكوت الله عن ما كان قبل هذا ايه العطيه اللي خدها الانسان في العهد الجديد ما كانش اخدها في العهد القديم النعمه دي خدها ازاي لا في حاجه كده اول ما جت الكنيسه اتولدت الروح القدس بالظبط الروح القدس هو ميزة العهد الجديد هو عطية الملكوت هو عطية العهد الجديد الروح القدس فعشان كده تكميل الملكوت هو اشتراك في عمل الاب والابن والروح القدس والافخارستيه او التناول هو علامه اعلان عن اتيان ملكوت الله وحضور الثالوث وان الثالوث عامل من اجلنا من اجل انه يعبرنا من الموت الى الحياه ومن العالم الزمني الى الملكوت الابدي وده اللي الثالوث بيعمله فينا كل يوم والى الابد لو انتوا بتبقوا صاحيين في طقس القداس وفاهمين ايه اللي بيتعمل تلاقوا ان هو ده العبارة اللي قالها المسيح عمل الابن وعمل الاب وعمل الروح القدس ده هو ملكوت الله اللي احنا بنتمتع بيه في العهد الجديد عشان كده من اول حتى ما قبل القداس يبتدي والكهنه بيلبسوا والشمامسه بيلبسوا اللبس الشعب بيردد لحن ابقوره ولحن ابقوره بنقول فيه ايه عمانوئيل الهنا في وسطنا الان ها بمجد ابيه والروح القدس يعني ثلاثه اقانيم بيعملوا فينا حضور الله الكامل واول ما يختار ابونا الحمل القربانه يقف قدام كل الشعب كده ويرفعها فوق ويقول ايه مجدا واكراما اكراما ومجدا ها للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس ما هو ده سر الافخارستيه في القداس ما هوش حضور الابن فقط لكن تمتعنا بشركة الآب والابن والروح القدس فبيصرخ الشماس واحد هو الآب قدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس حتى في الرسومات الكاهن يصلي لما بيبارك ويرشم بعد اختيار الحمل ويقول فزم رؤوت جذيبا تكراتور ونجيبي مونو جانيس لما بيقول مبارك الاب الضابط الكل مبارك الابن الوحيد مبارك الروح القدس وبيرد عليه الشماس واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس ده في بداية القداس وحتى في نهاية القداس لما الكاهن بيصرخ يقول القدسات للقديسين مبارك الاب والابن والروح القدس وقدوس هو الروح القدس يرد الشعب كله ويقول واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس لان القداس ده علامه واظهار اتيان الملكوت للانسان ما تتخيلوش مدى عظمه القداس لو الانسان بيبقى ليه وعي روحي وذهن مفتوح يقدر يتلامس مع هذه العظمة الجبارة مش زي ما بعض الكنايس أنكرت جسد ودم المسيح وقالت دي مجرد تمثيلية أو يعني حاجة كده بنعملها نفتكر بيها اللي عمله المسيح وحرموا نفسهم من القداس وسر القداس ده هو علامة إتيان الملكوت دخولك في شركة مع الثالوث بل دخولك في وحدانية مع الثالوث الآب والابن والروح القدس فحضور الثالوث هو اتيان الملكوت وابتداء عمله فينا ودخولنا في تدبير الثالوث ان الثالوث يدبر كل حياتنا الاب يحب والابن يخلص والروح القدس يقدس ففي خلال الافخارستيه يتلاقى الزمن مع الابديه وان كنا عايشين هنا على الارض تحت الزمن لكن في واقع الامر احنا بندخل في الابديه او في مرحله اللا زمن يقول ثم تناول كاسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمه حتى يأتي ملكوت الله لما يشربه جديد مع التلاميذ وهم متمتعين بعمل الثالوث الاب والابن والروح القدس هي دي الجديه او نوع التجديد اللي حصل واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا لذكري وكذلك الكاس ايضا بعد العشاء قائلا هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم المسيح لما قدم للتلاميذ قال لهم خذوا هذا هو جسدي يعني لما جه يديهم اداهم ايه جسده فعلا اداهم جسده فعلا ما قالهمش خذوا كلوا هذا هو الخبز الذي يمثل جسدي او خذوا هذا هو الخبز الذي يرمز لجسدي لا ما لهمش كده قال لهم خذوا هذا هو جسدي عشان كده ده حضور حقيقي للمسيح وهنشوف ايه معنى كلمة اصنعوا هذا لذكري كلمة ذكري امنسيس باليوناني زي ما قالها المسيح ما هياش مجرد التذكر او ان الواحد يفتكر حاجة فيتخيلها او زي مثلا ما يبقى في حدث حصل وانتهى وخلص ويقوموا عشان يفتكروه يعملوا له ذكرى واحد مات فعشان يفتكروه يعملوا له ايه ذكرى او حدث حصل يقوموا يعملوا له نصب تذكاري تخليدا للذكرى لا ما هياش كده لكن الذكرى هنا بمعنى الحضور الحقيقي المسيح شخص مش مات وانتهى واحنا بنخلد ذكراه زي ما بنعمل تذكار الاربعين والذكرى السنوية المسيح ما انتهاش المسيح حاضر في وسطنا ما هواش مجرد لقمة خبز مكسوره لكن المسيح ليه حضور حقيقي ومش حضور حقيقي بس ده حضور فعال ليه عمل داخل الانسان عشان كده قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وان لم تشربوا دمه ليس لكم حياه يعني جسد ودم المسيح ليه فاعلية ما قالش إن لم تأكلوا الخبز اللي هو يشير ويرمز إلى جسد ابن الإنسان وإن لم تشربوا الكأس التي هي رمز إلى دم ابن الإنسان ما قالش كده لكن قال لهم هذا هو جسدي تقول لي ازاي المسيح يدي التلاميذ جسده قبل ما يموت وهو قاعد في وسطيهم عايش اقول لك احنا لسه دلوقتي مطلعين ان ذبح المسيح ده ايه منذ الازل قبل تاسيس العالم وهي دي قدرته وقوته ان يمد ايده فوق الزمن ويقدم نفسه ذبيحه التلاميذ ما اكلوش باعتبار ما سيكون لكن التلاميذ اكلوا جسد حقيقي ودم حقيقي عشان كده ده هو ايمان كنيستنا حضور المسيح الفعال الحقيقي او الاليثيه علشان كده تسمعوا في المرد القداس نقول اليسوس تنقي اليسوس يعني بالحقيقه نؤمن ان الجسد ده حقيقي جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا هذا هو بالحقيقه امين ولما قدم الكاس ولاحظنا ملاحظه هنا لو فاكرينها من المره اللي فاتت انه في عدد 17 قال تناول بصوا تناول ايه كأسا غير معرفة بأل وفي عدد عشرين وكذلك الكأس أيضا هنا الكأس معرفة بأل ايه بقى الحكاية عشان نقدر نفهم الفرق بين الاتنين هقول لكم الطقس اللي كان بيعملوه اليهود في عيد الفصح ما كانش مجرد ان هم بيذبحوا الخروف وبيشوه بياكلوه لكن الفصح على مدى الاجيال اللي مارسته بقاله طقس وترتيب بحسب الروح اللي ارشد كبار الربيين ان هم يعلموا الشعب فكان في ترتيب الفصح اول حاجه ان الفصح ده لابد ان يكون جماعيا مش فردي يعني ايه جماعيا مش فردي يعني لازم الاحتفال بيه يكون على مستوى الجماعة وكانوا لازم يبقوا عشرة على الأقل اللي بيشتركوا في خروف ما هوش فردي يعني ما فيش واحد كده هيعيد لوحده بعيد الفصح يخش يقفل عليه الأوضة وياكل خروف لوحده لازم يبقى على مستوى الجماعة طبعا ده ده ليه معنى عشان كده برضك حتى عندنا مفيش كاهن مثلا يجي له مزاج انه يصلي قداس يقوم يصلي لوحده ما يقدرش لابد من وجود شماس ومن وجود الشعب ما يقدرش يصلي لوحده قداس لان زي ما هنشوف ان سر التناول قلنا انه سر شركه شركه يعني لازم يبقى فيه اعضاء جماعه فكان الفصح ليس فرديا بل جماعيا ده شرط اساسي وكانت اكلة الفصح كل ما يجي يعيدوا بيها بتديهم رؤية مستقبلية لفداء قادم عظيم وشامل اعظم بكتير من مجرد عبور الملاك المهلك في ارض مصر على بيوت الاسرائيليين عشان كده كان كل كل ما تيجي الاحتفال بعيد الفصح كان يبقى فيه ثورة وتأجج شديد جدا عند اليهود لأنهم بيتنسموا نسيم الحرية شفنا في إنجيل يوحنا أن المسيح لما كان قريب من عيد الفصح وأشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين الجموع هاجت وماجت وكانت عايزة تحطه ملك عليهم لأنها تنسمت نسيم الحرية في عمل المسيح فكان باستمرار عندهم اعتقاد ان المسيا لما يجي هيصنع خلاص عظيم مش على مستوى الفصح اللي اتعمل في ارض مصر ولكن اعظم من كده بكتير جدا وفعلا الاحساس ده كان صادق ولكن هم ما قدروش يفهموه بالظبط فهموه على المستوى الارضي او الزمني فكان الاحتفال بالفصح احتفال كبير جدا وكانوا بيشربوا فيه عدة كؤوس من الخمر كان يبتدوا الاحتفال بان رأس العائلة او كبير العائلة بيتوسط المائدة والكبير عن يمينه ويتدرجوا الاصغر فالاصغر فالاصغر لحد ما يجي الصغير عن يساره ويمسك كبير العائلة كأس واحدة مش كؤوس كأس واحدة سليمة مزخرفة نظيفة طاهرة وفيها الخمر ويرفعها بمقدار شبر ويبص لفوق ناحية السماء ويشكر أو يقدم تشكرات لله على يوم الفصح وعلى الخمر فيشكر ويبارك ربنا على هذا الاحتفال وعلى هذا الخمر وبعدين يعبروها ما بينهم يشربوا كلهم منها ودي الكأس الأولانية اللي قدمها للمسيح وقال لهم اقتسموها فيما بينكم بعد كده يجي الاعشاب المره اعشاب مره خضره ولكن مره رمز للحياه المره والعبوديه اللي هم لقوها في ارض مصر وبتبقى منقوعه في محلول ملح مركز عشان تبقى شديده المراده وياكلوا من الاعشاب المره دي وهم بيقدموا تشكرات لربنا بالرغم من مرارتها لكن يقدموا تشكرات بعد كده ياكلوا الفطير اللي مخبوز بدون خميرة وياكلوا الفطير ده بشوربة معمولة من البلح والتين ومنقوعة في الخل دي الشوربة بتاعتهم بلح وتين منقوع في خل دي بتبقى لونها احمر رمز الطوب اللبن الاحمر اللي هم اشتغلوا في السخرة فيه وبعدين يبتدوا يتناولوا خروف الفصح وفي أكلة معينة كده عندهم معروفة عند اليهود اسمها لحم الشجيجات أو لحم الشجيجة طبخة معينة بيطبخوها في عيد الفصح وبعد ما ياكلوا من الخروف يبتدي كبير العائلة يقدم البركة لمن أخرج ثمار الأرض وأعطى هذه الخيرات وبعدين يمسك كأس تانية يمزج ما بين الخمر وما بين المية وبعدين يرفعها فيقوم أصغر الموجودين سرا سنا أصغر واحد في العائلة حتى لو كان طفل صغير يسأل أبوه يقول له سؤال إحنا إيه اللي إحنا بنعمله ده وليه بنعمله يسأله عن الطقس اللي بيتعمل ده فيبتدي الأب يحكي قصة الفداء والعبور والحرية والخلاص من أرض مصر علشان تظل كل سنة خبرة خروف الفصح ومعنى خروف الفصح مطبوعة في أذهان الأجيال وبعد ما يشربوا الكأس التانية يبتدوا يقولوا مزامير التهليل اللي هي المزمور من 113 و 114 وبعدين يقوم كبير العائلة يغسل ايديه ويتطهر وده غالبا الوقت اللي قام فيه المسيح وغسل رجلين التلاميذ وبعد ما يغسل ايديه ويتطهر يجيب لقمتين خبز من الفطير يكسر واحدة يقطعها قطع ويحطها على النص التاني السليم ويبتدي يغمز من القطع المكسرة في الأكل وياكل ويدي اللي حواليه ودي الحتة اللي عملها السيد المسيح مع يهوذا غمس في اللقمة وإيه واداله في منقوع بتاع البلح والتين وبعدين يكملوا أكل الخروف لحد ما ينهوه لأن المفروض مفيش حاجة من الخروف تتبقى إلى الصباح وبعدين يجيبوا كأس ثالثة أيضا من الخمر ويقولوا مزامير التهاليل اللي هم من مزمور 115 لمزمور 118 بعد كده يبقى في كأس رابعة يتقال عليها مزمور أو المزامير من 120 ل 137 هتلاقوا المزامير دي أغلبها بتاعت الغروب والنوم ودي كانت تبقى نهاية مزامير التهاليل ونهاية العشاء والكأس الرابعة دي غالبا هي الكأس اللي المسيح حولها إلى دمه عشان كده يقول وبعد العشاء أخذ كأسا بعد العشاء يعني بعد ما أكلوا الخروف وخلص الخروف وده اللي بيقوله معلمنا متى ان هم بعد ما كلوا الفصح والتناول سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون سبحوا بمزامير التهاليل وطلعوا خارج الى جبل الزيتون فالمسيح اخذ من طقس الفصح بعض الاشياء واسس بيه سر التناول اخذ كسر الخبز خد مزج الخمرة بالمية واقتسام الكأس فيما بينهم وهو ده طقس العشاء الرباني أخذ خبزا وبارك وشكر وإيه وكسر وأعطى أخذ الكأس ومزجها من خمر وماء وعمل الثلاث رسومات عليها أو بارك وشكر وقدس وذاق وأعطى تلاميذه وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد صح ودم بيرش لما درسنا الذبايح في سفل اللاويين شفنا ان في عنصرين في الذبيحه اللحم بتاع الذبيحه والدم بتاع الذبيحه وكل واحد كان ليه طقس وعمل معين والذبيحه لا تكمل الا من خلال عنصريها والمسيح بيقدم نفسه ذبيحه حقيقيه استعمل العنصرين هذا هو جسدي صومة كلمة صومة يعني جسد هذا هو دمي دمي يعني اسنوف باللغة اليونانية هذا الخبز جسدي هذه الكأس دمي فهنا الخبز والخمر صاروا بحسب تدبير ربنا جسد ودم ليه كحالة حقيقية واقعة فعليا مش مجرد رمز صحيح المسيح حفظ المادة المصنوع منها السر وظلت بأعراضها وبخصائصها ما تحولتش عن شكلها الظاهر لكن جعل التحول مش بالمظهر مش بالشكل ولا بالطعم ولكن التحول بالحق بالأليثية بسر سر فائق على المادة وعلى طبيعتها لأن المسيح ادى هذا الخبز وهذا الخمر صفات ليست من طبيعتها أصلا اداها طبيعة فائقة عن الطبيعة المادية وهو ده معنى السر يعني بنسمع ان الكنيسة فيها سبع اسرار كلمة سر يعني ايه يعني ايه حد يقول لي كلمة سر يعني ايه اللي هيقول دي لي جايزة لا لا لا مش secret mystery mystery او حاجه mystic يه يعني ايه حاجه mystic يه لازم نحفظ تعريف كلمه سر مش معقول نبقى احنا يعني قاعدين في كنيستنا ومش عارفين يعني ايه كلمه سر سر يعني نوال نعمه غير منظوره بواسطه ماده منظوره تاني احفظوها كلمة سر معناها نوال نعمة غير منظورة النعمة أو الهبة أو الخلاص ده حاجة غير مرئية مش متشافة لكن بننالها وبناخدها بواسطة مادة منظورة يعني الولادة الجديدة المعمودية بقول بتولد ابن للمسيح دي حاجة غير منظورة لكن باخدها بواسطة مادة منظورة اللي هي الميه نفس الوضع جسد ودم المسيح سر الخلاص وغفران الخطايا دي نعمة غير منظورة غير مرئية لكن باخدها بواسطة مادة منظورة اللي هي الخبز والخمر هو ده معنى كلمة سر مستيريون وتسمعوها كتير في القداس فالمسيح فصل بين عنصري الذبيحة إمعانا في تحقيق فعلها ووجودها علشان يوري إن هو ذبيحة حقيقية جسد ودم جسد مبذول ودم مسفوك مبذول يعني ومسفوك يعني فعل مضارع ايه مستمر للدوام ما بينتهيش وكلمة دم مسفوك مش معناها مهرق او مهدر لا كلمة مسفوك يعني مسكوب مسكوب يعني مدلوق لان السكيب ده اللغة اللي بتستخدم في تقديم الذبيحة وكأن المسيح سكب على العالم علشان يغطي العالم كله بدمه معروف ان الجسد اشارة الى الموت والدم اشارة الى الحياة لان اللي بيتحلل قدامنا هو الجسد اللحم بتاع الانسان واعضائه فالجسد اشاره للموت والدم اشاره للحياه اشاره للنفس اللي فيها الحياه عشان كده تشوفوا اطفال العهد القديم يقول ان النفس فين في الدم المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري ما هياش الذكرى لتخليد عمل انتهى وخلص واحنا بنتذكره لكن هي شركة في جسد ودم الرب شركة عهد ورباط حب أبدي شركة ثبات أنا بثبت فيه وهو بيثبت فيا بل هو سر ديمومة سر الدوام الحياة التي لا تنتهي لأنه في هذا السر يكون الرب حاضر نفسه حاضر معنا في كل حين حضور حي حقيقي فعلا ما هوش احنا بنعمل حاجة للذكر على امل او ان احنا لينا رجاء في حاجة هتيجي او هتحصل ولا هي وصية واحد رايح للموت فبيطلب تخليد ذكراه ولا هي حادثة وقع وقعت وانتهت وعملنا لها نصب تذكاري لكن هو حضور حقيقي فعلا للمسيح لان المسيح قال كده السماء والارض تزول ولكن ذكر المسيح لا يمكن ان يذول لان المسيح حاضر دائم والى الابد وهو قال كده ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر وسر الافخارستيه هو اللي بيحقق لنا حضور المسيح عشان كده بهذا الذكر او بهذا الحضور لينا داله ولينا قبول امام ربنا لينا دخول الى الاقداس السماويه لان احنا متحدين بمسيحنا لينا صفح وغفران للخطايا لينا ثبات في الحياه الابديه باتحادنا بهذا السر ولما بيقول اصنعوا هذا لذكري هذا دي عايده على الاحداث اللي تمت يوم الخميس ويوم الجمعه لانه هو ذبح ذبح حقيقي وسفك دمه سفك حقيقي وبيقدم لنا الجسد والدم تقديم حقيقي لينا عشان كده الذكرى ما هي الذكرى عشاء عادي لكن ده عشاء دموي في دم سفك عشاء فصحي في عبور من الموت للحياه لان المسيح كان فعلا مسفوك دمه ومبذول جسده ده حتى لما ربنا قال لهم في العهد القديم انكم تعملوا الفصح ده تذكارا تذكارا يعني اختبار حقيقي لعمل الخروف بتاع الفصح ما كانوش لما بيجي يعملوا الفصح بياكلوا مجرد اكل لحم اي خروف لا ده كان لازم الخروف ده يبقى له شروط معينه وطقوس معينه وطريقه ذبح معينه وطريقه طهي معينه ما هيش اكله زي اكل اكل خروف وخلاص بنفتكر ان احنا كلنا خروف زمان لكن كان عايز يديهم فاعليه خروف الفصح في حياتهم عشان كده ايضا تذكار فصح المسيح مش مجرد اكل خبز وشرب خمر بل ذبح حقيقي وسفك دم حقيقي تذكار ذبح مش تذكار اكل احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح مش بنعيش اكل عشان كده في كل مره بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا عشان كده الكاهن يقول في اسمه هوذا على هذه المائده